مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث كمل تأملاتنا في قانون الإيمان يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ليدين الأحياء والأموات الأحياء يعني الأحياء الموجودين آه، وقت مجيء المسيح والأموات يعني الذين ماتوا من قبل الأحياء دول بعضهم أبرار وبعضهم أشرار فالأبرار يقول عنهم بولس الرسول في تسالونيك الأولى قاف أربعة لأن الرب نفسه تسالونيكي أربعة من آية 16 لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب يدين الأحياء والأموات الأحياء موجودين الأموات يقوموا ويختطف الكل معا مع المسيح على السحاب آه، في يوم الدينون وبالنسبة لهؤلاء وكيف يقومون في كورنثوس الأولى 15 من 51 ل 53 بيقول فإنه سيبوق آه هذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائل لا ي... لابد أن يلبس عدم موت يعني يبوق في البوق يقوم الأموات أولا ولما يقوموا يقوموا بأجساد روحانية والأبرار في لحظة في طرفة عين يتحو... يتحولوا إلى الأجساد الروحانية ويختطف الجميع هؤلاء الأبرار مع الرب في السحب إلى السماء أما الأشرار فكما ورد في متى الصح 13 إن ربنا برضو يبوق الملاك في الجوف وبعدين ربنا يجمع يؤمر ملائكته فيجمعون هؤلاء الأشرار ويحزمونهم حزما لكي يلقوهم في أتون النار شوف بيقول ايه مادة 13 بيقول في مثل تفسير مثل الحنطة والزوان والحاجات بيقول الحصادون هم الملائكة فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يقوم في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من, ملائك من ملكوته جميع المعافر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء والصرير الأسنان عبارة يأتي ليدين الأحياء والأموات معناها أنه لا يأتي لكي يملك على الأرض ألف سنة يأتي ليدين للدينونة ومسألة أن يأتي للدينونة قلناها في المحاضرة السابقة أنه يأتي للدينونة للحساب فيبقى ثلاث حاجات مع بعض مجيء المسيح الثاني القيامة الدينونة مجيء المسيح الثاني القيامة الدينونة وممكن أن نضيف إليهم شيئا رابعا وهو نهاية هذا الدهر لأنه بالقيامة وبارتفاع الأبرار معا إلى السماء وبدينونة الأشرار وذهابهم إلى البحيرة المتخذة بالنار والكبريت ينقضي هذا الدهر ويبدأ الدهر الآتي واضح الأربعة دول المجيء الثاني القيامة الدينونة نهاية هذا الدهر الأربعة دول هيتموا في وقت واحد ويبدأ الدهر الآتي بنقول ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ليس لملكه انقضاء أيضا في نفس الوقت هي رد على الحكم الألفي لأن المسيح لا يملك ألف سنة وينتهي ملكه إنما حينما يملك لا يكون لملكه انقضاء لعل حكاية لا يكون لملكه انقضاء آه هذه العبارة قد وردت أيضا في البشارة بميلاد المسيح حينما قال الملاك العذراء إن المسيح ده اللي هيولد منك يجلس على كرسي داود أبيه ولا يكون لملكه نهاية أو لا يكون لملكه انقضاء ونفس الوضع مأخوذ من دانيال سبعة اللي بيقول في آية 14 سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض وبرضو في آية 27 دانيال 7 27 يقول ملكوته ملكوت أبدي فيبقى ملكوت المسيح الذي لا يكون له نهايه هو ملكوت أبدي لا يحدد بزمن ولا ألف سنة ولا غيره وأيضا ليس ملكوتا أرضيا إنما سيملك في أورشليم السمائية وهذا العالم سينقرض بما فيه حكاية لا يكون لملكه نهاية ضد الحكم الألفي على الأرض وضد الملكوت المادي وضد أيضا ما يقوله السبتيون عقيدة السبتيين في الملك ألف سنة تختلف تماما عن عقيدة البروتستانت عقيدة البروتستانت ربنا هينزل على الأرض ويملك ألف سنة وتكون سنوات سلام إلى آخره عقيدة السبتيين إن المسيح يملك مع الأبرار ألف سنة في السماء يقوم الأبرار عندهم يعني يقوم الأبرار ويخدهم المسيح معاه في السماء ويملك معاهم إيه ألف سنة في الحالة دي في الألف سنة يكون الشيطان قاعد على الأرض من غير شغل لأن الأشرار أهو ضايعين ضايعين من الأصل وميتين ميتين و والابرار طلعوا مع المسيح فوق فيجي يقول لك بعد كده ربنا يحرق الارض دي بنار ويطهرها من الشر والاشرار وبعد كده ينزل المسيح مع المفديين و فاهمين بعد ان تكون الارض في نظرهم قد تطهرت بالنار من الشر والاشرار ويعيشوا على الأرض بقى في نبات ونبات ويخلفوا أولاد وبنات نعم ما هو الشيطان هيتحرق مع الأشرار في نظر السبتيين ها؟ آه ما هم بالنسبة لهم يتحرق يعني يفنى فيبقوا يفنوا ويبقوا خلصوا ولا ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب هو بالآية بتاعت لا يكون لملكه انقضاء يكون انتهى من الكلام عن الابن يبقى فاضل الكلام عن الأقلوم الثالث نؤمن بالروح القدس الأقلوم الثالث الرب يعني دي تثبت لاهوته المحيي تثبت عمله من حيث انه انه اقلوم الحياه المنبثق من الاب ودي يا ريت تحفظوا الايه دي باستمرار احفظها للناس اللي هي يوحنا 15 26 اللي بتقول فيه من عند الاب ينبثق ودي ضد مسألة الكاثوليك اللي بيقول ينبثق من الأب والأب لأن في يوحنا 15 26 المنبثق من الأب الذي من عند الأب ينبثق الكاثوليك في هذا الأمر يخلطون بين أمرين ينبغي على ذكائكم وفطنتكم ومعلوماتكم اللاهوتية أنكم تفرقوا بينهم الإرسال والانبثاق لما المسيح قال أرسل إليكم الروح القدس الإرسال ده في زمن معين وأرسله في يوم الخمسين بينما الانبثاق الروح القدس منبثق من الآب منذ الأزل بطبيعة الثالوث القدوس بطبيعة الثالوث القدوس الثالوث القدوس فيه الآب والابن مولود من الاب والروح القدس منبثق من الاب قبل كل الدهور ومنذ الازل وقبل ان توجد خليقه مساله الارسال بعد ان تكونت بشريه وبعد الفداء وغيره ويرسلوا في اليوم الخمسين عمليه ارسال الارسال غير الانبثاق وغير الولاده يعني لما نقول في ملء الزمان ارسل الاب ابنه مولودا من امراه فالارسال ده متخصص بزمان لكن الابن موجود منذ الازل ومولود من الاب منذ الازل ملوش دعوه بالارسال كون ان المسيح يرسل الروح القدس يعني عمل الروح القدس في الكنيسه ده له وقت وملهوش دعوه بالانبثاق الازلي منذ الاب نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن نسجد له ونوجده مع الاب والابن هي وبتاعه الرب المحيي لئلا يظن الناس ان الاخلوم الثالث يعني اقل درجه من الاب والابن فقال نسجد له ونمجده مع الاب والابن يعني له السجود وله العباده وله التمجيد بالمساواة مع الأب والابن لا يقل عنهما شيئا الناطق في الأنبياء الناطق في الأنبياء لأن الروح القدس هو مصدر الوحي الإلهي والقديس بطرس الرسول بيقول في رسالته الثانية في آخر الإصحاح الأول بطرس الثانية واحد واحد وعشرين بيقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس مسوقين إيه؟ بالروح القدس ولذلك كان الروح القدس هو الناطق في الأنبياء في عبرانيين الأولى بنقول ان كلم الله الاباء بالانبياء فكم بيوحي الى الانبياء والانبياء يكلمون الناس فدي الناطق في الانبياء ولهذا لا داعي ابدا للتفريق عند البعض انهم يخلوا كلام الرسل اقل من كلام المسيح زي بعض الاناجيل اللي يخلي كلام المسيح بال... باللون الاحمر وكلام الرسل باللون الاسود يعني في فارق بين الاثنين لا لان الكلام اللي قالوه الرسل ده قالوه وناطق فيهم الروح القدس والمسيح قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم المتكلم فيكم في متى 10 20 لستم انتم متكلمين بل روح ابيكم فما دام روح الله هو اللي ناطق في الانبياء يبقى ده كلام ربنا لذلك احنا الكتاب المقدس كله بنقول ده كلام الله كلام ايه الله ما بنقولش كلام ربنا ده لوحده والباقي مش كلام ربنا كلهم بالروح القدس ولهذا لما المسيح جادل اليهود في حكاية قال الرب لربي قال لهم قال داوود بالروح قال داوود بالروح قال الرب الرب فيبقى داوود ما قالش من نفسه قال بالروح فيبقى الكلام الموجود في الكتاب المقدس أوحى به الله للأنبياء آه، ما سوقينا من الروح القدس ولذلك لما يجي الكاثوليك يقولوا ان مرقس الرسول انجيله ده ملهوله له بطرس بطرس املى الانجيل على مرقس نقول لهم لا ده اللي املاها على مرقس هو الروح القدس مش بطرس او غير بطرس فالروح القدس هو الناطق في الانبياء ولذلك نسمي كل ما في الكتاب المقدس كلام الله بهذا الامر يكون الروح القدس الناطق في الانبياء والرب المحيي والذي نسجد له مع الاب والابن يكون قانون الايمان تكلم عن لاهوت الروح القدس ورد بذلك على هرطقة مقدونيوس اللي مقدونيوس أنكر لاهوت الروح القدس وفي أعمال خمسة في قصة حنانيا وسفيرة لما كذبوا قال لهم أنتم كذبتم على الروح القدس لماذا أش... ملأ الشر قلبيكم اللي تكذبوا على الروح القدس أنتم لم تكذبوا على الإنسان بل كذبتم على الله مشيرا إلى أن الروح القدس هو الله بالشكل ده نكون انتهينا من الكلام عن الاب والابن والروح القدس باقي الكلام عن الكنيسه والمعموديه والمجيء الثاني بيقول نؤمن بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه كلمه كنيسه كلمه كنيسه تعني ثلاثه معاني إما كنيسة يعني جماعة المؤمنين وإما كنيسة يعني الرعاة رجال الكهنوت وإما كنيسة بمعنى مبنى الكنيسة فالكنيسة بمعنى جماعة المؤمنين زي مثلا في أعمال الرسل 8 واحد وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة يعني على جميع المؤمنين على الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع في الكور اليهودية يعني معناها الكنيسة هنا يعني جماعة إيه؟ المؤمنين في أعمال 8 واحد وفي أعمال اتنين سبعة وأربعين يقول وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون يضم إلى الكنيسة يعني يضم إلى جماعة المؤمنين الذين يخلصون الكنيسة أيضا تعني الرعاة أو رجال الكهنوت زي ما بيقول في متى 18 آية 17 وإن لم يسمع لك كنيسة فليكن عندك كالوثني والعشر يسمع للكنيسة مش معناها إنها نجمع كل جماعة المؤمنين نعرض عليهم المشكلة وإنما قادة الكنيسة كل الكنيسة إن لم يسمع لك كل الكنيسة يعني تقول للإكليوس للكهنوت ومن جهة المبنى الكنيسة كمبنى نقولها لأن البلاميس ساعات يقولوا مفيش حاجة اسمها مبنى كنيسة وأيضا شهود يهوى لا يؤمنون بمبنى للكنيسة لكن الكنيسة كمبنى موجودة في سفر الأعمال إصحاح تسعة آية واحد وثلاثين بيقول إيه وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والثامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبنعمة الروح القدس كانت تتكاثر فهنا التكاثر والكنائس بالجمع على الأبنية بنعمة الله كانت تبنى فيبقى هنا يقصد ال- المباني لكن طبعا لما بيقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية يقصد هنا جماعة المؤمنين فمش ممكن من جهة المبنى يقصد مبنى واحد كلمة كنائس بالجمع تطلق على المباني وتطلق على وحدات جماعات المؤمنين زي ما يقول لك كنيسة أفسس كنيسة سميرنا كنيسة برجاموس كنيسة فيلادلفيا إلى آخره أو الكنائس السبع دي مجموعات هذه الكنائس الوحدات الصغيرة لكن كل هذه الوحدات الجغرافية تجتمع في كنيسة واحدة هي جماعة المؤمنين بصفة عامة الكنيسة بصفة عامة جماعة المؤمنين على اعتبار انها جسد المسيح وعروس المسيح من افضل الاصحاحات اللي اتجمع كتير على الكليه افسس اصحاح خمسه آم، يقول المسيح راس الكنيسه وهو مخلص الجسد فالكنيسه جسد المسيح وهو راس الكنيسه وجايب بقى تشبيهات كثيرة يا ريت انكم تقروها في افسس خمسة. فكما ان الكنيسة جسد واحد لرأس واحد يبقى دي كنيسة واحدة ان كلها عبارة عن جسد واحد لرأس واحد. وهي عروس المسيح فهنا مثلا بيقول ايه آم، لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه أعضاء جسده مش الجسد المادي اللي هي الكنيسة كلها نحن كلنا أعضاء فيها فنحن أعضاء في هذا الجسد الذي هو الكنيسة من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه وينتصب امرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم لكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة يعني من ناحية اتحاد الرأس بالأغص... بالأعضاء الجسد بالجسد كله هذا السر عظيم ويشبه المسيح هذه الكنيسة الواحدة بالكرمة والأغصان أنا الكرمة وأنتم الأغصان فنحن أعضاء آه، جسد فيبقى كنيسة واحدة لأنها جسد واحد للمسيح ولأنها عروس واحد لل- للمسيح وهي واحدة أيضا لأنها رعية واحدة لراع واحد كما ورد في يوحنا عشرة رعية واحدة لراع واحد برضه هي جماعة المؤمنين ليكون الجميع واحدا فينا يكون واحدا فينا يعني كنيسة واحدة جسم واحد في الأب والابن هي واحدة في الإيمان هي واحدة في الإيمان عشان كده في أفسس أربعة خمسة بيقول رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة وأنا كنت دايما أستخدم هذه الآية لما بيجي الكاتو- الكاثوليك بيعاتبونا ليه بنعمد الكاثوليك اللي بيجوا عندنا والكتاب بيقول معمودية واحدة قلت لهم ناخد الكتاب زي ما هو بيقول إيمان واحد معمودية واحدة فإذا وجد الإيمان الواحد تكون هناك معمودية واحدة ولذلك نحن لا نعيد معمودية من يشتركون معنا في الإيمان الواحد ما نعدهمش آه، يعني إخواتنا الأثيوبيين إخواتنا السوريان إخواتنا الأرمن إخواتنا الهنود آه، معمودية واحدة ما فيش حد بيتكلم لكن إلا في حالة واحدة لو كان الكهنوت مقطوع لسبب ما أو المعمودية غلط يبقى بيعمد منوله فكنيسة واحدة في الإيمان واحدة في المعمودية كنيسة واحدة هنا على الأرض وفي السماء أيضا لأن في السماء سيجمع الله كل الكنيسة مع بعض ككنيسة واحدة وتعيش مع ربنا ويبقى مسكن الله مع الناس الناس المؤمنين يعني كنيسة واحدة مقدسة كنيسة مقدسة لأنها مقدسة بالدم ربنا قدسنا بدمه وطهرنا بدمه من كل خطية زي ما ورد في يوحنا الأولى واحد سبعة ودم يسوع المسيح ابنه يطهركم من كل خطية آه نحن تقدسنا في الدم تقدسنا بالدم في المعمودية تقدسنا بالدم في المعمودية لأن الإنسان تطهر وتقدس وتبرر من خطاياه القديمة وولد ولادة جديدة إلى آخره مقدسين بالدم مقدسين في المعمودية مقدسين بالمسحة المقدسة في سر الميرون المقدس ولذلك تجد أن بولس الرسول في كثير من كنائس من رسائله يقول سلموا على القديسين اللي في أفسس اللي في كورنثوس اللي آخره سلموا على كل قديس في المسيح يسوع يسلم عليكم جميع القديسين فكانت كلمة مؤمن تعني كلمة قديس أيضا في الكنيسة الأولى ولهذا كان الكتاب يقول اعزلوا الخبيث من وسطكم لأنه لا شرك للنور مع الظلم الكنيسة كانت مقدسة في إيمان واحد مقدس اللي بيخرج عن هذا الإيمان يعزل وتبقى الكنيسة مقدسة مقدسة في الحياة الروحية ومقدسة في إيمان واحد مقدس ومقدسة في الدم ومقدسة في أسرار الكنيسة المقدسة كلها ومقدسة في تعاليمها وفي روحياتها جامعة جامعة يعني تجمع جميع الكنائس الحاجة اللوكاليتيز يعني كلها تتجمع في كنيسة واحدة جامعة يعني يونيفرسال للكل اللي هي بتترجم أحيانا بكلمة كاثوليكوس او كاثوليكي كاثوليكي كنيسه يعني جامعه مش بمعنى العقيدي بالمعنى اللغوي لما تقول ان كاثوليك ان ابوستوليكي ان ارثوذكسوس يعني كنيسه جامعه رسوليه ارثوذكسيه جامعه مش يعني كاثوليكيه وساعات تلاقوا في الكتب القديمه يقول لك الايمان الكاثوليكي يعني يقصد الايمان الجامع اللي الكل يجتمع عليه يعني كان لكل الذين امنوا روح واحد وايمان واحد جامعه رسوليه رسوليه بمعنيين بمعنى اسسها الرسل ثم تلاميذ الرسل على طول وثانيا رسوليه يعني على ايمان الرسل رسوليه يعني ايه على إيمان الرسل و... وعلى تعليمهم في أفسس 2 آية 20 مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية فعلى أساس الرسل وهي ده اللي بيقول أساساته في الجبال المقدسة اللي هي الجبال دول هم الرسل القمم العالية الكنيسة وما دام كنيسة رسولية يبقى ماشية بالتقليد الرسولي وبالتعليم الرسولي مسلم من جيل لجيل وماشية أيضا بالكهنوت الرسولي متدرج من جيل لجيل يبقى التعليم الرسولي والكهنوت الرسولي والأساس الرسولي الأول لذلك تسمى كنيسة آه، رسولية زي ما بيقول بولس تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا وبيقول لتيموساوس وما تسلمته مني بشهود كثيرين اودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يسلموا آخرين أيضا يعني ماشية جيل ورا جيل بالتسليم الرسولي فغير الرسولية دول نقول لهم جبتوا الكلام ده منين جبتوه منين اللي ملهمش أصل رسول نقول لهم جبتوه منين إذا كان لكم كهنوت جبتوه منين إذا كان لكم أساس الأساس ده جبتوه منين فلا بد للكنيسة أنها تكون كنيسة رسولية واحدة أسسها الرسل وانتشرت لغاية لما وصلت إلينا هنا ننتهي من كلام عن الكنيسة بعد كده المعمودية وقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا اشمعنى المعمودية بالذات دون أسرار الكنيسة جت في قانون الإيمان لأنها المدخل الذي يدخل به الناس إلى عضوية الكنيسة ما دام جبت الكنيسة يبقى عضوية الكنيسة لا يمكن أن تصير عضو فيها إلا بالمعمودية وما دام الكنيسة هي مجموعة لأبناء الله إذا لا يمكن أن تكون من أبناء الله إلا لو دخلت في المعمود وإذا كانت الكنيسة هي مجموعة للقديسين الذين غفرت لهم خطاياهم إذا لا يمكن إلا إنك تخش بالمعمودية اللي بيتغفر ليك فيه خطايا نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا واحدة لأن المعمودية هي موت مع المسيح والإنسان لا يموت إلا مرة واحدة وولادة جديدة والإنسان لا يولد إلا ولادة واحدة فالمعمودية بتبقى معمودية واحدة فيها ولد الإنسان من الروح القدس ولا يولد مرتين وفيها مات الإنسان مع المسيح كما ورد في روميا ستة و وكولوس 2 12 بيقول مدفونين معه ايه بالمعموديه فمعموديه واحده بس بشرط انها تكون ب- بايمان واحد بشرط تكون بكهنوت معترف به ليس تحت حكم بشرط انها تكون معموديه سليمه بالاب والابن والروح القدس نؤمن بمعموديه واحده لمغفره الخطايا وكويس ان قانون الايمان بيقول لمغفره الخطايا لان ساعات البروتستانت يقول متبررين مجانا بالنعمه والتبرير بالايمان فقط زي ما ورد في في روميا خمسة واحد إذ قد تبررنا بالإيمان طبعا من غير المعمودية مش ممكن ده الإيمان هو اللي قاتل المعمودية يعني. معمودية لمغفرة الخطايا حكاية مغفرة الخطايا دي جت من أعمال 2 38 في يوم الخمسين لما آمن اليهود بعد عظة قديس بطرس وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة ونخس في قلوبهم وأمنوا قال لهم القديس بطرس الرسول في أعمال 2 38 توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا يبقى بيتوب وتغفر ليه خطاياه وكما ورد في قصة شاول الطرسوسي بعد أن دعاه المسيح وصار رسولا ولكن لم يكن قد اعتمد بعد وأرسله إلى نح- حنانيا الدمشقي قال له حنانيا في أعمال 22 16 أيها الأخ شاول لماذا تتوانى قم اعتمد واغسل خطاياك يبقى يغسل خطاياه ولمغفرة الخطايا في المعمودية نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين قيامة الأموات كلنا نؤمن بقيامة الأموات واتكلمنا على قيامة الأموات قبل كده وفي يوحنا 5 29 بيقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة ويقوم الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة فكلنا نؤمن بالقيامة والقيامة التي نؤمن بها في أورشليم السماوية زي ما ورد في رومية 21 وحياة الدهر الآتي اللي قال عليها ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر في كورنثوس الأولى 2 9 آه، وحياة مع الله آه، يقولون لي شعبا وأكون لهم إلها مسكن الله مع الناس دي حياة الدهر الآتي اللي هي الحياة الأبدية بنقول ننتظر يعني رجاء بنرجو هذه الحياة وعلى أساسها نعيش في حياة البر علشان نستحقها اتفضلوا بسم الله